الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زال حديثنا حول صور القصار ومع سورة الكوثر فيقول الله سبحانه وتعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تكلمنا في هذه السورة وتكلمنا عن هل هي سورة مدنية أم مكية وتكلمنا عن الفرق بين الإعطاء والإيتاء وقلنا أن هذه الصورة بنعرف فيها ويعلمنا الله سبحانه وتعالى الفرق بين الإنسان الأبتر والكوثر تعلمنا الصورة أيضا الفرق بين الإنسان اللي يكون كوثري كثير الخير والإنسان اللي مبتلى بالتكاثر الصورة بتقول لنا برضو الفرق بين قانون السماء وقانون الأرض بين تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان عما يكون مع الله يكون في النهاية إنسان كوثري وعطاءات الله سبحانه وتعالى تكون له فيها يعني الخير الكثير كما سيأتي معنا في تفسير كلمة الكوثر لكن الإنسان لما حكم نوازع هواه ونزعات الهوى وصل لدرجة أنه منع الماعون فطريق الدنيا طريق الهوى هيوصلك انك تمنع المعون طريق الاخرة يوصلك انك تبذل كل شيء مهما كان خيرا كثيرا يقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر يذكر الله سبحانه وتعالى هنا ضمير العظمة لعظمة عطاء الله سبحانه وتعالى لنبيه سبحانه وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله إنا أعطيناك الكوثر العلماء يقولوا إيه هو الكوثر الكوثر الأصل في اللغة إن هو الخير الكثير الخير الكثير جميل يبقى ده من ناحية اللغة هو الخير الكثير طيب أول هذا الخير الذي يدخل فيه ومن أكثر الأمثلة التي تندرج تحت هذا الكوثر هو نهر الكوثر نهر الكوثر وقلنا ان ده الصورة ديت جماهير العلماء ذكر ان لها سبب نزول سبب نزول بمعنى اي قدر الله سببا او شيئا يحدث فينزل الوحي في هذا الوقت ينكشف الامر ويبين الله سبحانه وتعالى ما يريد ان يبينه للناس بما ينفعهم في الدارين فهم كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ولد يبقى ويحمل اسمه صلى الله عليه وسلم فهم قالوا ايه محمد ينقطع نسله فاحنا يعني خلاص نرتاح من شره اخرتها ايه سنة 2 10 20 ويموت هو ويبقى الموضوع ده ايه انتهى غير مثلا ما يبقى فيه امير ولا ملك ولا حاجة وابنه يرث ايه الملك وبتاع واحفاده بعد كده فهيبقى ايه الموضوع هيطول فده كانوا مبسوط فقالوا ايه محمد رجل ابتر سبحان الله فانزل الله هذه الايه إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير هي تعرف بهذا العطاء من الأبتر ومن لا يتصف بهذا الاسم تخيل يوم القيامة ومليارات البشر من المسلمين يتوافدون ويذهبون إلى رسول الله عند حوضه ليشربوا صلى الله عليه وسلم من نهره كأنك تستحضر في هذا المشهد من الأبتر إذن مين اللي اتقطع نسله مين اللي اتقطعت سيرته مين اللي اتقطع منهجه مين الذي قل ذكره ومن الذي رفع ذكره فربنا سبحانه وتعالى يوريك المشهد ده شايف المشهد ده ده مشهد ايه زي ما هيجي معانا مشهد وانحر في العيد الايه عيد الاضحى فيديك مشهدين مشهد الأضحى والمسلمين في الدنيا كلهم الملايين دي كلها والمليارات في كل مكان اللي بيحج واللي بيضحي واللي مش عارف ايه كل دول حول محمد وحول رسالة محمد ودين محمد ومنهج محمد من الأبتر إذن فكأن الله يسلي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشاهد اللي هيكون فيها الاحتفال الكبير بهذه الأعداد ويوم القيامة فمشهدين سبحان الله في الصورة يعرفك مين الإنسان الكوثري ومن اللي الأبتر فالكوثر هو الخير الكثير اللي على رأسه من أساسه نهر الكوثر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما رميت قال أعد لهم ما استطعتم من قوة عفوا قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي يعني لما ربنا أمرنا أن احنا نعد للعدو ما استطعنا من قوة فالنبي بيقول إيه إن من أهم القوة قوة الإيه الرمي وليس معنى هذه فق هذا الكلام فقط إن هو الرمي بس لا القوة فيها حاجات تانية خالص صح الرمي وال- والإعداد العدة من رسم البشري والصواريخ النهاردة والطيارات والحفر ومش عارف ايه والكلام ده كله كل ده لكن الرمي دايما في المعارك بيكون ايه بيخلص زي ما بيقولوا يعني المسدس ما هو بيطلع ايه حاجات رمي صح المنجنيق رمي الطائرات بترمي القاذفات في معظم الحروب لكن ليس الرمي فقط يعني الحرب بالسيف ليس رمي صح الطعن بالرمح ليس رمي صح إلا إذا أطلقه الإنسان لكن النبي ذكر صورة من الرمي صورة من القوة وليست معنى الآية هي دي القوة الوحيدة المرادة اتفقنا؟ كذلك لما ذكر النبي الكوثر فقال هو نهر أعطانيه الله المفسرين يقول لك إيه ده دي من آيه من الحاجات مهمة جدا اللي خدها النبي خد إيه تاني العلماء يقول لك لا ده مش الكوثر بس من ضمن الحاجات اللي خدها النبي القرآن والقرآن هو الخير الكثير جبتوها منين قال لك فقد أوتي خيرا كثيرا في الحكمة خلاص وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال لك والخير الكثير الكوثر صح والحكمة هي القرآن أي الأجر المكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة أجر كتير جدا بسبب إيه؟ بسبب هذا القرآن برضه قال لك الكوثر الأتباع مش هما بيقولوا محمد ملوش حد يشيل اسمه هيجوا أتباع كلهم ينتسبون إليه صلى الله عليه وسلم فيكون الأتباع دي من كوثر النبي صلى الله عليه وسلم أي من الخير الكثير الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده مش كده وبس كمان ده أولادكم يا كفار يا اللي بتتريقوا على النبي بكرة يسلموا وينتسبوا للنبي ويحبوه أكتر منكم زي مين؟ ها؟ عمرو بن العاص عكرمة بن أبي جهل خالد بن الوليد ما دول من أولاد مين؟ عتاولة اللي اتكلموا بالكلام ده ده مش بس هيبقى دول أولادك لا ده هينتسب لمح- لمحمد وينتمي لي له صلى الله عليه وسلم ويحبوه أكتر منكم شوفوا ال- سبحان الله وقال لك من الكوثر آل محمد صلى الله عليه وسلم آل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن مش في ناس النهاردة من الشجرة المباركة هذه ومن يتيه ومن آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأ من آل البيت سبحان الله طيب تعرفوا بقايا عيلة العاص بن وائل عيلة أبي جهل تعرفوا بقايا وذرية ونسل أولاد الوليد بن المغيرة من الذي بتر اسمه وبتر نسله وبترت ذريته لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسرته ونسله وذريته ما زالوا منتشرين في كل مكان لذلك الح- الحسن كان مطلاق كان بيطلق كتير يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق طب دي حاجة حلوة ولا حاجة يعني خلاف الأولى طبعا كلكم مش عايزين تكلموا خلي بالكم ده مين ده سيد شباب الجنة يبقى سيد شباب الجنة كان مطلاق وكان علي رضي الله عنه يقول ايه لا تزوجوا الحسن فإنه مطلاق أنا عارف ابني بيتجوز النهارده تاني يوم ايه يطلق فظاهرا حاجة يعني صعبة صح طب تعالى نخش كده نشوف الحكمة من ايه من الكلام ده وقدر الله هذا الميل من مين ده مش واحد يا جماعة بتاع هوا ده لو بتاع هوا مش هيكون سيد شباب الجنة سبحان الله في يوم من الأيام في واحد راح سأل صديقه بيقول له ايه بيقول له أنا بنتي الحسن متقدم لها وأنا رافض أنا خايف قلقان ده بيطلق فأنت إيه رأيك قال له لا تفعل ما تجوزهاش ثم مرت الأيام فإذا هذا الرجل اللي بيقول له لا تفعل نصب الخيمة وعزم الناس وبتاع إيه زوج ابنته للحسن هذا راجل اتضايق صاحبه فبيقول له ويحك ألم أسألك فقلت لي كذا فيقول له إيه وما أفعل مع أحمق مثله يأتيني يسأل عن الحسن وما يضر ابنتي أن تتزوجه ساعة ثم يفارقها وتحمل في بطنها ولد من نسل محمد صلى الله عليه وسلم أقول له والله العظيم أنت راجل أنت راجل مطيور أنت جاي تستشيرني في واحد وتقول له إيه جوزني جوزني وأنا قلقان لا لا خليك خالص أنت هتعمل لي فيها وتيجي بقى تعيط لي كل شوية وشوف الحسن وابن علي ده رواة الحديث في صحيح البخاري وغيره وبتاع ما يجي يجيبوا سيرة مثلا الحسن ولا فاطمة وبتاع كثير حتى عائشة تقول فدخلت فاطمة عليها السلام فدخل الحسن عليه السلام فدخل الحسن والحسين يتعاثرا في ثوبهما عليهما السلام فياخدوا كده لفظ بقى فيه حساسية انت بتصلي يوميا انت صلاتك ما ينفعش تصلي وتبقى مقبولة الا لما تصلي على مين على النبي وآل محمد ففي مع حاجة خاصة بيهم طيب العلماء يقولوا ايه الحكمة قالوا قدر الله على الحسن هذا الأمر لينتشر نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى عنده هنا عيل وهنا عيل وهنا عيل وهنا عيل وهنا عيل وهنا عيل والكلام ده كله فتلاقي ذرية النبي منتشرة في كل حتة فاللي احنا شايفينه خلاف الأولى الحكيم الخبير يقدره لأمر لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى وهذا أيضا من الخير لي الكثير إنا أعطيناك الكوثر إذا أعطاك الله فاشكر محدش يبقى مطلق ويقول لي أنا زي الحسن لا أنت ذريتك هت- مش هتبقى ذرية بنت الحسن آه فأنت إيه الله يكرمك إيه كفانا الله هذا الأمر فإذا أعطاك الله عطاء يحب منك أن تشكره سبحانه وتعالى فأعطيتك فاشكر فإن شكرت زاد عطائي لك ولئن شكرتم أيوة فكلما شكرت زادك الله سبحانه وتعالى الفاء ديت فصل لربك وانحر العلماء يفسروا الآية دي يقول لك إيه فصلي البعض قال لك ان الايه دي مراد بيها يوم العيد العيد الاضحى عشان عن... ف- وانحى قال لك يبقى دي صلاه العيد اي فصل يا محمد واشهد شوف الشهود اللي انت هتشوفه ده كله والخير ده كله فصل لله شكرا بعدما رايت هذا الخير وعلمت من هو الابتر وانك كوثري فصل وانحر شكرا لربك سبحانه وتعالى فادي فاء السببيه اي شكر الكامل يتمثل في الصلاه ودي من الحاجات المهمه قوي يا جماعه ان صلاتك هي من تتعامل معاها ان انت بتشكر ربنا اما النبي صلى الله عليه وسلم بيقيم الليل قال لها ايه وهي بتقول له "أ- يا رسول الله انت ليه بتشق على نفسك انت بتقيم الليل ليه وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال لها ايه بقى قال افلا اكون ايه آه عبدا شكورا ده معناه ايه يا جماعه معناها ان عبادتك فيها معنى الشكر يعني انت جاي تصلي الفجر تشكر الله على انك مسلما تشكر الله أن ما زال فيك نفس وأن في صحة وأن في عفو إنك لسه بتحب الإسلام ما دي عاوزة شكر صح سبحان الله إن قلبك ما زال بيحب الصلاة بيحب المسلمين بيحب الطاعة الله أكبر فدي من معاني الشكر عشان كده الصلاة دي ليها أثر رهيب في ضبط مودك النفسي مش هم قاعدين يتكلموا عليك قم صلي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون طب أعمل إيه؟ آه فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين العبادة تلطف هذا الصدر وهذا الضيق عشان كده كل لما الإنسان يبقى متضايق من جوه الصلاة مريحة ليه سبحان الله لها أثر ولذلك أولويات الشكر فقه الأولويات أولويات الشكر أول شيء شوف نفسك في الصلاة أخبار الصلاة إيه أنت عامل إيه في الصلاة فصل لربك وانحر يعني وانحر قلنا القول الأولاني المشهور إيه؟ انحر الأضحية صح بس خلي بالك ده النحر ده بيكون دايما بيذكر مع مين مع الجمل والإبل أشرف مال العرب فكأن الله يقول للنبي وكل من يأتي بعده عليك أن تضحي شكرا لله بأنفس ما لديك طلع أعلى حاجة اللي تقدر تطلعه تطلعه انحر كل حاجة مع الطلاق عن الانطلاق مال هوى ذنب وقت مضيعه انحر كل حاجة أي حاجة تبعدك عن ربنا انحرها سبحان الله الباب ده مهم أوي أوي أوي في قول تاني خلي بالكم بس ايه احنا هنا بنطلع هنا بننحق بننفق انفس ما لدينا صح وفي سورة المعون بيمنعوا اقل حاجة ويمنعون المعون دول ي- يتصدقون بانفس شيء دول كده بعض العلماء قال لك وانحر هنا المراد بها ايه فصل لربك وانحر اي ضع يدك على موضع النحر يعني كنت بتحب هيئة الصلاة يعني واخدين بالكم فده ايه قول يعني كما أعطاك الله الكوثر فأعطي غيرك الكوثر أي الخير الكثير اللي أنت لما تيجي تضحي بتضحي وتنفق الإيه المال ده وتنفق الأضاحي دي للناس صح فكما أعطيناك يا محمد فأعطي غيرك برضو الآية دي بتربينا إن مواجهة أهل الباطل بتكون بإيه بالكلام ولا بالفعال بالفعال هم بيتكلموا على النبي إحنا نعمل إيه ده أنا نشتم فيهم بقى هم غلطوا في النبي وشتموا في النبي احنا نقول ايه اهو انتوا يا ولاد كذا ونقلبها بقى ايه شردحه و و- لا لا لا لا هم بيتكلموا على النبي اه نهايه كلامهم ده هم عاوزين يعملوا ايه عاوزين يقللوا اتباعه صح وان هم يشوشوا الصوره عنه صح قوم انت بقى حسن صوره محمد انشر سيرته في الافاق فالصورة بتعلمنا لما اتكلموا عن النبي كيف رد الله على النبي ودافع عنه بالثناء عليه بما أعطاه الله بالعمل بالشغل فهم يتكلموا عن النبي قوم اعمل اتكلم على سيرته يعني احنا نشوفه سبحان الله من توفيق الله علينا خلاص الأبتر الفرنسي ده لما اتكلم على النبي كان من بركات كان ليه كان الأ- الفعل ده كان ليه بركات على الجامع ده اللي احنا فيه ده خلصنا سلسلة من ما يقرب من 120 لقاء عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إليه أن قبض خلاص فسبحان الله يتكلمون عن النبي كم واحد بقى عرف وكم واحد سمع السيرة وكم واحد مش عارف تعرف على النبي أكتر فده المفترض الأسلوب الصحيح إنك تنطلق في هذا الباب فصل لربك وانحر يبقى ده مواجهة أهل الباطل والآية دي فيها بتجمع بين عبادتين عبادة تتعلق بالروح وهي الصلاة وعبادة تتعلق بالإيه؟ بالمال بالإنفاق ليه؟ يقول لك إنك لازم يكون عندك توازن في طاعتك وعبادتك لله بعض الناس يقول لك بص أنا في الصلاة راشد تقول لي هات جنيه هسيب الجامعة اتفقنا فانا مش عاوزك تقول لي بتاع ااذن عينيا اكنس إيه، اشوف اديك عينيا الاثنين تقول لي طب معلش بس عاوزين ب 2 جنيه نجيب علبه مناديل همشي والله اه في ناس تلاقيه كده سبحان الله ولذلك ال- سبحان الله يا جماعه البخل ده سم قاتل النبي بيتكلم مع الأنصار فبيقول من سيدكم قالوا يا رسول الله سيدنا فلان رجل فاضل و و غير أننا نبخله وأس يعني في تكة صغيرة كده الله يهديه بخيل شوية فالنبي قال إيه؟ قال وهل هناك داء أدوى من البخل بل سيدكم ابن الجموح لا ده يتغير ايه ده بخيل شوفوا يا جماعة لن يبتلى ذكر ببلاء بعد ترك للإسلام والكلام ده كله يعني بلاء في شخصيته مثل من يكون رجل بخيل امرأة تحت رجل بخيل ابتليت بعذاب في الدنيا وشقاء يرجى لها إن ماتت على الإسلام تدخل الجنة إن شاء الله لصبرها ده يبقى تكفير لسيئاتها البخل ده عشان كده ما ينفعش قائد بخيل أو واحد مسؤول بخيل يبقى حازم اه لكن بخيل لا لأنه مسؤول على مجموعة عياله بيموتوا اصبروا مش دلوقتي مش هناكل احنا دلوقتي مش هنشرب احنا دلوقتي يا حاج في واحد ابنك واحد بيحتضر ورا هو يا حاج الحقه لا لا عادي ايه يعني لا احتسبوا شهيد عند الله سبحان الله نسأل الله العفو والعافية في ناس عندها الباب ده يعني ممكن أنا يعني أعرف ناس والله كانوا يعني مالهم يملوا المكان اللي احنا فيه ده وإذا رأيته من حاله ولبسه وحالته تقول إن الراجل ده ما قام من القمامة من ظهر سبحان الله ده سيء فهنا الآية بتربينا على معاني مختلفة تماما إن شانئك هو الأبتر الشانئ المبغض الذي يتقذر من داخله ويعادي نسأل الله العفو والعافية يكره ريحة الإسلام يكره حد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من الحاجات المهمة جدا اوعى تفتكر ان الناس هتستقبلك بطلع البدر علينا عما تقول انا خدت قرار بالاستقامة لا طالما انت خلف النبي تسير لابد ان تلاقي فيه ايه عدو لن يكتب لك القبول في الارض من كل الناس هتلاقي في ناس بتكرهك برضه في ناس لابد ليك من شانئ اذا كان محمد كان ليه ايه شانئ الايه دي فيها بشرى جميله قوي بس خلينا نقول الابتر معناها ايه إن شانئك هو حصريا هو بعينه مفيش غيره الأبتر يعني المقطوع عن الخير كله مقطوع عن الكوثر مقطوع عن الخير وكانت العرب بتحب الفخر وبتكره جدا ان حد يذمها وتكره جدا ان في حد يجيب اسمها فدلوقتي اسمهم يكون هم الأبتر نسأل الله العفو والعافية الضمان الوحيد لامتداد ذكرك بعد الموت هو إعلان حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآية دي بتقول لنا كده ليه؟ لأنه مبغض محمد أبتر مقطوع طيب ومحب محمد موصول مرفوع الذكر ممتد الأثر ممتد الذكر ليه؟ إن محب محمد هو الأقوى هو الكوثري أما شانئ محمد هو الأبتر نسأل الله العفو والعافية فعاقبة هؤلاء البتر عن الخير البتر عن البركة البتر عن التوفيق البتر عن كل حاجة سبحان الله فالله يقول للنبي أنا متكفل بهم لا تنشغل بهم هؤلاء وسبحان الله شوفوها يا جماعة ما في إنسان يطلق لسانه في رسول الله إلا ولا بد أن يبتر أمام عينيك شوفوا كده مخذول في كل حاجة سبحان الله الله تحدى العرب تحدى الناس أن يأتوا بصورة صح وأقصر صورة في القرآن سورة الكوثر ثلاث آيات والقرآن أكثر من 6000 آية الرازي ليه كلمة جميلة قوي يقول لك عما تقسم ال 6000 على الثلاثة يطلعوا قد إيه يطلعوا كام؟ ألفين قال لك القرآن مش معجزة واحدة ده في ألفي أكثر من ألفي معجزة عشان كده تيجي تقول القرآن معجزة تقصد إيه بالقرآن ده الثلاث آيات في الكوثر مشيبينهم أختم كده بلقطة عشان تعرفوا العلماء لما إذا كان ده أقل إعجاز فبدأوا يخشوا جوه من ناحية اللغة مثلا قال لك شوف الجمل بتاعتها الصورة شملت كل الجمل الجملة إما إنشائية أو خبرية خبرية دي هي تحتمل الصدق والكذب يعني أنا أقول لك إيه جاء أحمد ده خبر صح الخبر ده ممكن يحتمل الكذب ويحتمل الإيه الصدق لكن لما أقول لك افعل كذا ده إنشاء أمر جملة إنشائية يقول لك الصورة فيها إيه جمل خبرية وجمل إنشائية الأولى والثالثة خبرية واللي في الوسط فصلي لربك وانحر ايه ان شاء سبحان الله الضمائر يقول لك فيها الضمائر البارزة والمستترة والمنفصلة والمتصلة الله أكبر والغيبة والخطاب الضمائر فيها محل رفع ونصب وجر شوف ثلاث سطور ثلاث ثلاث آيات ثلاث مقاطع فيها الكلام ده كله ده فيها الفعل الصحيح و- النحو وفيها المعتل وفيها المضاعف وفيها المجرد وفيها المزيء وفيها اللازم صلي سبحان الله بس كده لا ده فيها أعطيناك والكوثر وانحر وشانئك والأبتر ألفاظ انفردت بها السورة مش هتلاقي أبتر في القرآن كله إلا هنا مش هتلاقي كوثر إلا هنا مش هتلاقي أعطيناك إلا هنا سبحان الله اللفظ الكوثر قلت لكم لفظ غير موجود في الشعر الجاهلي مش موجود عندهم يعني اللفظ دي جديدة دي أو هم عارفين أصل اللغة بتاع بس جديدة أول مرة حد يقول كوثر والمعنى ده الأبتر كان عندهم بس معنى ضيق زي الحسام البتار والكلام ده كله أو الأبتر مثلا عما تيجي تقول في حاجة اسمها الالتفات شوفوا إنا أعطيناك الكوثر تبقى إن هنا صح فصل لنا ده الطبيعي صح في غير القرآن إن فصلي لنا أو فصلي لي لا فصلي لربك ده بيسموه إيه؟ التفات الالتفات ده ما كانش معروف بال- في اللغة بنفس الصورة دي فده العلماء يجوا يقرأوا كده حاجة كده عجيبة إن شانئك في غير القرآن مستنيني فإن شانئك وإن شانئك لا بدون إيه؟ أي عطف في الوسط كده أختم إن فصل لربك صل دي فعل لازم يعني محتاج إيه مفعول ولا مش شرط واحد يقول لك صلي ها محتاج مش لازم يقول له هو ايه خلاص طب والفعل المتعدي انحر انحر ايه العجيب ان جمله واحده فيها الفعلين اللازم يجيب لك ليه شبه جمله مح- مفعول واللي متعدي خلاص ما يجيبلكش ما يجيبلكش ايه ده ده دي صوره واحده فيها كل ده سبحان من تكلم بهذا سبحان من تكلم بهذا فهذه الصورة بينت لنا الإنسان الكوثري والإنسان الأبتر جعلنا الله وإياكم ممن يكون من أهل الكوثر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبين المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم